من الناس ومش ناقص قدسية هو بطبعه قدوس واحنا بنصلي وبنقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت فاسمه بطبيعته قدوس ونحن لا نقدس اسم الله انما نريد ان اسم الله يكون مقدس في حياتنا وفي استعمالنا زي ما هو قدوس بطبيعته زي ما هو قدوس بطبيعته فلا يحدث ان شخص يتجرأ على اسم الله بما لا يليق فكأننا لما نقول ليتقدس اسمك كأنها صلاة مرفوعة من أجل الإلحاد الموجود في العالم كأنها صلاة ضمنية مرفوعة من أجل الإلحاد الذي في العالم الذي ينكر وجود الله أو الذي يهزأ بوجود الله أو الذي يتكلم بكلام لا يليق عن الله نفسه أو الذي يشكك الآخرين ويعثرهم ليتقدس اسمك وسط هؤلاء الناس يا رب أي نطلب إن هؤلاء الناس يعرفون اسمك ونطلب أنهم يقدسون اسمك تصور لما إنسان بيقول ليتقدس اسمك ويتذكر مثلا سبعمية مليون واحد في الصين ما يعرفوش ربنا أو 400 مليون أو 450 أو 500 مليون في الهند بيعبدوا برهما واسم ربنا ما يعرفوش ربنا بالنسبة لهم الناس اللي عندهم ربنا برهما أو ربنا بوذا أو ربنا كونفوشيوس أو ربنا أو الناس الذين يعبدون الأرواح أو يعبدون الجدود أو يعبدون الخيالات أو الملحدين خالص من من الناس اللي بينكروا وجود الله خالص يعني مش بيعبدوه كأنه بوذا ولا برهما ولا كونفوشيوس ده ما, ما فيش إله خالص ودول ملايين من الناس ومئات الملايين في البلاد الملحدة فإحنا بنقول ليتقدس اسمك يا رب وسط هؤلاء الناس أيضا يتقدس اسمك ممكن أن تقال على الذين يجدفون على اسم الرب بيجدفوا على اسم ربنا بأي سبب أو من غير سبب قال لك ربنا ايه يا عم يطلع مين ربنا ده ما تخلينا في حالنا او يشتم في ربنا كثير من الناس لا يقدسون اسم الله نتيجة ربما مشاكل حلت بيهم أو نتيجة ضيقات حلت بيهم أو نتيجة صلوات صلوها وظنوا أنها لم تستجب وان ربنا مش واخد باله منهم فبداوا يتكلموا كلام مش كويس على ربنا يتكلموا كلام مش كويس على ربنا ويجدفوا على اسمه ويظنون ان الله لا يرى ولا يسمع او ان الله بيقبل الظلم في الارض او ان الله ساكت على الخطاه ما بيعاقبهمش او ان ربنا مش شايف المساكين وتاركهم زي الناس اللي يقول لك ربنا موجود في السماء ومش واخد باله من اللي على الارض عايش في السماء ومش همه اللي على الارض او ان ربنا سامح بالمظالم التي تملا الدنيا وكلام كتير على ربنا فاحنا بنقول له لا يا رب ليتقدس اسمك يتقدس اسمك في السعه وفي الضيقه يتقدس اسمك في وقت الراحة وفي وقت التعب ليكن اسمك مباركا في كل حين تمام زي أيوب الصديق الذي نفذ عبارة ليتقدس اسمك في حياته لما حل به الخراب من كل ناحية البيوت اتهدت والعيال ماتت و... والغنم والبقر والجمال والقطن كل دي اتسرقت فقال الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب مباركا في كل حين ربنا يتقدس اسمه حتى لو كل حاجة راحت هو ربنا برضه الحنين هو هو وربنا الطيب هو هو وربنا الراعي الصالح هو هو مهما حصل لكن مش معناها انسان يجي له مرض يقول ايه ده يا رب ده انت مش واخد بالك ولا ايه مش شايف ايه ده كله ده انت فين انت فين ويزعق مع ربنا لا يا حبيبي قل له يا رب ليتقدس اسمك اسمك صالح وهو صالح وانت الله محبة وانت برضه الله المحبة اسمك هو هو حتى في وسط الضيق وفي وسط التعب وفي وسط الشدة أنت أنت لا تتغير وكأننا أيضا نصلي من أجل البلاد الملحدة ومن أجل البلاد التي لا تعرف الله ونصلي من أجل الناس الذين يجدفون على الله أنهم يبطلوا تجديفهم ونصلي من أجل الناس الذين تهزهم الضيقة وتهزهم آلام العالم الحاضر فيصبح اسم الله ليس في جماله الأول وليس في محبته الأولى بالنسبة له يتقدس اسمك أيضا بالنسبة لاستخدام هذا الاسم ده في ناس بيستخدموا اسم ربنا في في اللهو والعبث وفي الأغاني ويمكن تعجبه غنية ولطيفة ولا نقطة لطيفة يستخدم اسم ربنا ساعتها ويهيص ويقول الله الله مش يعني ربنا بيمجد اسمه ده الله يعني فرفشه يعني فاحنا نقول لا يا رب يتقدس اسمك ما, يستخ... ما يستخدمش اسمك في اللعب وفي الغنى وفي اللهو وفي العبث وفي الكلام الفاضي ده و... وفي الاعجاب بالنكت الوحشه وبالحكايات وبالحاجات دي ويستخدم اسم ربنا استخدام بطال نقول له لا يتقدس اسمك كمان يتقدس اسمك في الوصية التي تقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا اللي بيحلف بالكذب واللي بيستخدم اسم ربنا في الفرقة والمليانة ويشهد ربنا على كل حاجة على كل حاجة حتى تلاقي واحد بيسرق وزميله يقول له يا جدع احسن ما تظبط تقول له لا ربنا يستر ربنا اهو اسم ربنا دخل في كل حاجه زي النشال اللي يصلي من الراجل اللي بنشيله ما يحسش بيه ويقول له يا رب يعني خلي بالك فاسم ربنا بنقول له يتقدس اسمك لا يعني لا يستخدم في الباطل ما يستخدمش في الحاجات غير المقدسة يكون اسم ربنا محاط باستمرار بالخشوع والخضوع والتقديس والكرامة والمجد لذلك احنا لما بنذكر اسم ربنا بننحني نقول قدوس الله وننحني ليه؟ لأن اسمك يتقدس يقابل بالخشوع وبالاحترام بيقال ان سيد من السادة كان دايما يحلف كتير يحلف كتير وبعدين كان عنده عبد مسيحي وما يحبش الحلفان كان كل ما الراجل يقول والله العظيم العبد ده يروح ساجد على الارض الراجل يقول تاني يروح ساجد يقول له بتعمل ايه يقول له اسم ربنا العظيم ما اقدرش اسمعه غير لما اسجد على الارض لغاية لما هذا السيد تخشع وخشوع هذا العبد انتقل الى قلبه وبقى يشوفه بيقابل اسم ربنا بهذا الانحناء وهذا السجود فهو نفسه من جوه الخشوع دخل الى قلبه وبطل الحلفان ازاي اسم ربنا يستخدم في الفرقه والمليان اذا فيتقدس اسمه برضه يبقى الواحد يبطل الحلفان ويبطل استخدام ربنا في الفرغة وفي المليان طب يعني ايه بقى يتقدس اسمك لازم في الاول نعرف ايه هو اسم ربنا ده ايه هو اسم ربنا اللي بنقول له اسمك به يتقدس تفكرني الحكاية دي بقصة وردت في سفر القضاة إصحاح 13 قصة منوح وامرأته اللي هو ربنا اداله ابن شمشون فحصل انه سألوا لما ظهر ربنا في هيئة ملاك وبشروا بولادة الابن فهو سأله قال له ما اسمك فقال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب عايز كلمة عجيب دي أدقق عليها شوية وآخد ما قيل في سفر إشعياء النبي إصحاح تسعة لما قال آية ستة لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام أدي اسمه أنا لما أقول له يتقدس اسمك أقول له يا رب فليتقدس اسمك لأن اسمك عجيب اسمك عجيب مفيش أعجب منه العجيب الذي لا يدرك ولا يرى اللي قوته عجيبة خلقت السماء والأرض وكل ما فيهما الله العجيب الماشي على أجنحة الرياح اللي مشي على المية اللي انتهر الموج العجيب في تجسده العجيب في إخلاقه لذاته العجيب في قوته في عجائبه في إقامته للموتى في خلقه من العدم العجيب في كل شيء يعني تصور اسم ربنا العجيب لدرجة إن ما يعمله الله سمي بالعجائب يقول لك أنت هو الصانع العجائب وحدك داود النبي يقول له عجيبة هي شهاداتك يا رب عجيبة هي أعمالك ربنا العجيب اللي الواحد ينظر إلى اسمه فيقدسه لأنه عجيب داود قال له ليس لك شبيه في الآلهة يا رب ليس مثلك لأن اسم ربنا عجيب كل ما ننظر في ربنا نتعجب ولذلك آباؤنا كانوا لما يتأملون في الله يذهلون يذهلون من عظمة ربنا الله الذي لا يدركه عقل اللي أعماله فوق الفحص فوق الاستقصاء حكمته التي لا تدرك فيقول له يا رب انت عجيب عجيب في كل أعمالك عجيب في كل أعمالك أنت عجيب اللي تخلي الجند اللي طعنك بالحربة يؤمن ويصير شهيدا انت عجيب اللي تخلي اريانوس الوالي اكتر واحد عذب الشهداء في عصر ديوقلديانوس يصير ايضا مؤمنا وشهيدا انت يا رب عجيب اسمك عجيب مهما قيل ليك من الاسماء لا يمكن ان احنا ندركك يمكن كل واحد كل واحد يعرف شخص اخر يعرفه باسم اما ربنا فلا يمكن ان نعرفه باسم الوحد يعني كل حالة من حالاته لها اسم ومش عارفين له اسم لوحده يعني ربنا في العهد القديم كانوا يسموه الرب يسموه يهوى يسموه أدوناي يعني ايه يهوى يعني الله الكائن الذي كان الله الواجب الوجود الله اللي جه يسمي اسمه مرة قال أنا الأول وأنا الآخر أنا الألف والياء البداية والنهاية قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون الله الذي لا بداية له لا بداية له الله غير المحدود ولا يوجد غير محدود إلا هو الله القادر على كل شيء الله ضابط الكل كم اسم ربنا ده من ضمن أسمائه أنه هو قدوس ولما الصارفين كانوا بيصلوا له كانوا بيقولوا له قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرمتك فاسمه رب الصباؤوت او رب الجنود واسمه القدوس اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا بنقول له يا عمانوئيل الهنا يعني انت اللي معانا اسمه يسوع الذي تفسيره مخلص يعني يا مخلص ايها المخلص ربنا اسمه الراعي اسمه الأب اسمه الحافظ اسمه الساتر كل حاجة داخلة في اسمه يعني لما اخش في اسم ربنا ما اقدرش احصره في كلمة واحدة وكلها اسماء مقدسه كلها أسماء مقدسة لما بنيجي في القداس الغريغوري بنتأمل في اسم ربنا نقول له أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد نقول له غير المرئي غير المحوي غير المستحيل غير المفحوص بنقعد نفكر في ربنا وفي اسمه ونجد اسم ربنا عجيب تسبح فيه ولا تصل إلى نهايته فاحنا نقول له يا رب ليتقدس اسمك لأن اسمك عظيم مفيش اسم أعظم من كده مهما تسمى الناس بأسماء لا يمكن يجدوا اسم أحسن من اسمك عشان كده لما بنجيب اسم نضيفه لربنا نحط جنبها كلمة عبد كذا نقول عبد الله عبد المسيح عبد القدوس إلى آخره نصلي ونقول يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليعرف الناس عظمة هذا الاسم وبركة هذا الاسم ويمجدون هذا الاسم ويقدسون هذا الاسم ويذكرون هذا الاسم على الدوام اسم ربنا عظيم وأيضا محبوب يعني داود النبي كان يقول له محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي اسمك أنا بحبه عشان كده بكرره باستمرار على لساني باستمرار بجد لذة لما أقوله اسمك بيعزيني محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي ونقول في التسبحة حلو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك حلو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك ونقول له إيه تاني ونقول له أيها الاسم المملوء مجدا أيها الاسم المملوء بركة في في بتاعتي يا رب يسوع المسيح بنقول فيها ايه بنقول أعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح يعني اسمك بيدي فرح لنفوسنا لما افتكر اسم الرب افرح لما افتكر اسم الرب افرح مجرد ذكر اسم ربنا معزي مجرد ذكر اسم ربنا معزي يعني واحد يكون موجود في ضيقات فوق راسه مش قادر يحتمل والهم فوق راسه والتعب والضيق وكل مشاكل الدنيا ووسط ما هو تعبان ومتضايق واحد يقول له يا اخي قول يا رب يا اخي ايه قول يا رب افتكر ربنا ربنا اول ما يفتكر اسم ربنا يتعزى لان اسم ربنا معزي بنقول له ايها الملك السمائي المعزي اسم ربنا معزي اول ما الواحد يفتكره يقول خلاص زي من ضمن القصص اللي بتقال ان مره مدرس وتلميذه خرجوا في رحله و... وناموا في فندق التلميذ اول ما حط راسه على المخده نام في سبع نوم والمدرس قعد يفكر في مشاكل الدنيا ومتعبها وما جايلوش نوم مر ساعه ساعتين ثلاثه ما جالوش نوم فصح التلميذ بتاعه قال له قول لي انت ازاي عرفت تنام وانا مش جاي نوم طول الليل فالتلميذ بص المدرس وقال له انت تؤمن ان الله بي... كان بيدبر الكون قبل ما تتولد قال له طبعا كان بيدبر الكون قبل ما نتولد قال له تؤمن ان الله هيدبر الكون بعد ما تموت قال له طبعا ربنا هيدبر الكون قبل ما بعد ما اموت قال له طب يا ريت تسيب ربنا يدبر الليله دي اللي احنا فيها وتنام انا لما اعرف ان ربنا هو المدبر وهو اللي بيدبر كل حاجة انام واستريح لان هو المدبر وبنقول له يا مدبر كل احد تعهدنا بخلاصك اسمه المدبر ده لما افتكر ان ربنا اسمه المعطي والمعطي بسخاء استريح واعرف ان كل طلباتي هتستجاب اسم ربنا معزي لما الواحد يفتكره يستريح عشان كده ابائنا كانوا يتعزوا بترداد اسم ربنا باستمرار محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي طول النهار بقول يا رب يا رب يا رب يا رب في كل وقت يا رب في حالة الحب بقول له يا رب يا رب بحبك وفي حالة الضيقة بقول له يا رب خلي بالك كن معايا وفي حالة الشكر أقول له يا رب كتر خيرك واسم ربنا كده على لسانه في كل نواحي العواطف ربنا موجود ربنا على لسان الواحد يرددوا لذلك كان في ناس بيصلوا صلاة يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح يكرروها ألف مرة عشرة ألاف مرة عشرين ألف مرة طول النهار اسمه على لسانه حلو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح اسم ربنا اسم عجيب فيه كل الصفات الحلوة ويجمع كل الصفات واسم ربنا اسم محبوب يعزي كل التعابة واسم ربنا ايضا اسم قوي اسم قوي وجديد ترتعب منه الشياطين وتخاف منه كل الارواح النجسه مجرد كلمة يا رب تلاقي الشيطان خد بعضه ومشي ليه؟ طب قبل ما أقول ليه أقول لكم مقدمة تتذكروا قصة الساحر كبريانوس الذي استخدمه واحد من الناس علشان يجيب له يوستينا اللي كان بيحبها مجرد ان الساحر ذكر اسم هذه الإنسانة القديسة الشيطان بتاعها راح ارتعبت الشياطين من مجرد ذكر اسمها اسم هذه القديسة فكان بالأولى لما يذكر اسم الله لما يذكر اسم الله بتخاف الشياطين وترتعب لأن تلاقي ربنا دخل في الخطأ وإيه تاني وأيضا بذكر اسم الله بيحضر الله فتخاف الشياطين ليه بذكر اسم الله بيحضر الله لأن بيقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم أول ما يكون في وسطهم الشياطين تخاف وتاخد بعضها وتمشي فلذلك لما تدخل اسم ربنا الشياطين بتاخد بعضها وتمشي فاسم الله فيه قوة قوة طاردة للشياطين ولذلك نجد ان داوود النبي لما وقف قصاد جولياث وقف قصاده ازاي قال له انت تأتيني بسيف ورمح وانا اتيك بايه باسم رب الجنود لأن هذا الاسم هو اللي بيرعب شياطينك هذا الاسم هو اللي بيرعب شياطينك تقول يا رب ربنا يكون موجود يبتدي تخاف الشياطين وبهذا الشكل كان داوود كان داوود بيخرج الشياطين من الاكساوي لأن أول ما يقول مزاميره فيها اسم الله ترتعد الشياطين من اسم ربنا فتهرب وتخاف انت لما بتذكر اسم ربنا بتذكر وتتذكر قوة كبيرة موجودة إلى جوارك فتشعر باسم الله القوي حتى في البعض كانوا يبتدوا جواباتهم أو, خطاب أو كلامهم بعبارة باسم الله القوي ان اسم الله قوي دي تفكرني بحكاية تاني لما القديس بطرس الرسول ذهب الى الهيكل وكان هناك اعرج عند باب الجميل بيطلب منه حسنة قال له ليس عندي ما اعطيك انا ما عنديش حاجة اديها لك لكن انا اقدر اديك حاجة اديك ايه اسم ربنا يسوع المسيح باسم ربنا يسوع المسيح قم وايه وامشي ده ده ده قوة ولما الناس اجتمعوا حوالين بطرس وحوالين يوحنا ايه بأية قوة استطعتم انكم تعملوا كده قال لهم يا ناس ليس بقوتنا او بتقوانا جعلنا هذا يمشي امال بايه باسم يسوع الناصري اللي انتوا صلبتوه وقتلتوه يبقى هو ده الكلام اسم ربنا فيه قوه علشان كده احنا بنقول يا رب يتقدس اسمك لأن اسمك فيه كل هذه القوة فيه كل هذه القوة اللي تصنع العجائب لما التلاميذ صلوا وتزعزع المكان من صلواتهم كانوا بيقولوا يا رب اعطي قوة للناس انهم يخدموا ولتجري عجائب باسم فتاك يسوع بهذا الاسم تجري العجائب صدقوني عندنا قوى كثيرة نحن لا نستخدمها عندنا قوة اسم الرب لا نستخدمه وعندنا قوة صليب الرب لا نستخدمه في قوة محيطة بيه عشان كده الإنسان اللي يشعر بالقوة الموجودة في اسم ربنا بينال هذه القوة بينال هذه القوة في حياته بنقول له قدوس الله قدوس القوي قدوس ايه القوي قدوس الله قدوس القوي انت لما تذكر اسم ربنا كده بتشعر بقوة موجودة معاك إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا ليه؟ لأنك أنت معي في اسم قوي موجود معاك هو اسم الله حتى ربما دي اللي جت منها التعبير العامي لما واحدة ابنها ماشي ويقع على الأرض تقول له اسم الله عليك يعني ايه اسم الله عليك يعني اسم ربنا يستر عليك يحافظ عليك يقويك ما يخليكش يجرى لك حاجة ما يند... ما... لما تقع ما تنضرش اسم الله كلمة عامية الناس بيقولوها يمكن مش واخدين بالهم منها لكن هي داخلة في اسم ربنا والعجيب ان الناس ساعات ياخدوا العبارة دي عبارة تريقة احيانا الانسان اللي بيقدس اسم ربنا بيستخدمه استخدام صالح والانسان الذي لا يقدس اسم الله بيستخدمه استخدام شرير اسم ربنا محبوب واسم ربنا قوي واسم ربنا عجيب واسم ربنا قدوس كل ما نذكر اسم ربنا نستحي من الخطيه لذلك اللي ماشي في الخطيه ما يحبش يسمع اسم ربنا طب هات واحد ماشي في الخطيه و... وفي ليله من لياليه الحمراء وقاعد جنب الكاس والطاس وبعدين تجيب له سيرة ربنا يقول لك يا أخي ما بلاش الموضوع ده خلينا في اللي احنا فيه لأنه بينكسف من اسم ربنا ويشعر إن اسم ربنا بيبكته ويوبخه اسم ربنا بيبكته ويوبخه صدقوني اسم الله ولو لفظوا طفل صغير فيه قوته لو طفل صغير قال ربنا سامع ولا ربنا شايف يرعب راجل قصاده لأن اسم ربنا في حد ذاته وفيه قوة صحيح يا رب فليتقدس اسمك هذا القوي الذي يخجل أي خاطئ لما يذكر قصاده اسم ربنا يخجل أي خاطئ والذي أمامه يضعف أي قوي لأن ما من يد إلا يد الله فوقها فلما تذكر اسم الله يتخشع من أمامك اسم ربنا ليه قوته واسم قدوس يخاف منه أي خاطئ ويختفي وينكسف ولو كنت انت محارب بالخطية وذكرت اسم ربنا تلاقي نفسك انكسفت ولو كانت تحاربك الافكار النجسه وذكرت اسم ربنا تلاقي نفسك انكسفت من جوه اسم الله يعطيك استحياء في الداخل لان اسمه قدوس بتقول له يا رب يتقدس اسمك وكيف انت تقدس رب اسم ربنا تقدس اسم ربنا في الصلوات والتسبيح لانك لما بتذكر اسم ربنا بتشعر بالخشوع والبركه ده بيتقدس اسم ربنا في الصلاه ولذلك نبدا الصلاه دائما باسم الله اول ما نصلي نقول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الاحد امين باسم الله القوي بنصلي باسمه لان قال كل ما تطلبونه باسمي يعطى ليكم بنصلي باسمه لان بيقول لو اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي اكون في وسطهم لذلك اسم ربنا ليه أهمية عندنا في أول صلواتنا نقول له يا رب يتقدس اسمك ده باسمك احنا بنكتبها نحن نجتمع باسم الله وفي كل ضيقة نكون فيها ما فيش قصادنا غير اسم ربنا بل كل بركة نأخذها بنأخذها باسم الله باسم الله تعطى كل بركة لما يجي كاهن يبارك اي انسان يقول له ربنا يباركك ياخد اسم ربنا ويحطه لان هو مصدر كل بركه هو مصدر كل بركه ما دام ربنا مصدر كل نعمه ومصدر كل بركه ومصدر كل قداسه ومصدر كل عطيه عشان كده اسم ربنا ليه قيمه في نظرنا يا ريت يكون اسم ربنا على لسانك في كل نهار بهذا يتقدس اسم الله في قلبك هو مقدس في ذاته ومقدس في طبيعته لكن انت تاخذ قدسيه في قلبك من قداسه اسم الله وتاخذ قدسيه في فكرك من ترداد اسم الله يتقدس فكرك وقلبك بربنا اسم الله هذا الذي دعي علينا فعايز اسم ربنا يتقدس لا تصنع خطية يجدف فيها على اسم ربنا بسببك يقول لك ادي المسيحيين بيعملوا كذا ولا كذا لا وبالعكس اسم ربنا يتقدس بأعمالك الصالحة ليه؟ ليروا أعمالكم الصالحة فيمجده أباكم الذي في السماوات فاسم ربنا يتمجد بالعمل الصالح اللي انت بتعمله ده انت لما بتعطي عطية الناس بيمجدوا ربنا بسبب العطية بتاعتك وبيشكروا ربنا بسبب العطية اللي انت بتعطيها فانت بتقدس اسم الله بالعطية التي تعطيها وبتقدس اسم الله بالوصية اللي انت بتنفذها في حياتك اسم ربنا بيتقدس الناس بيشعروا بقيمة ربنا في حياتهم لما يلاقوا العمل الصالح يقول لك صحيح الدين بيدي الناس روح طيبة صحيح ربنا لما بيدخل قلب انسان بيديه حاجه طيبه صحيح ربنا لما بيعمل في انسان تلاقي الناس ابتدوا يتكلموا عن ربنا لما انت بتعمل عمل صالح عايز ربنا يتقدس اسمه اشتغل كويس بيقول مجدوا الله في ارواحكم وفي اجسادكم التي هي لله وكيف يتقدس اسم ربنا ايضا بالكرازة ونشر كلمة ربنا ولذلك المسيح في صلاته الطويلة للآب في يوحنا 17 قال كلمة جميلة جدا قال إيه أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني أنا أظهرت اسمك للناس أنت إذا كنت بتصلي تقول له يتقدس اسمك قل له يا رب أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني بهذا تقدس اسمك على الأرض لأن نشرت اسمك وسط الناس عرفتهم كلامك عرفتهم شخصك وأصبحوا يمجدوا الآب الذي أنا أتكلم باسمه فيا ريت انت تمجد اسم ربنا في حياتك وبأعمالك وبكرازتك ويصبح اسم ربنا محبوب أمام الناس أنا بتضايق من الستات اللي يخوفوا العيال من ربنا ما بيقدسوش اسم ربنا كل ما الواد يعمل حاجة يقول له ربنا يزعل ربنا يوديك النار ليه بس كده تخلي اسم ربنا يخوف العيال انت بتقدس ربنا بالشكل ده خلي اسم ربنا محبوب في نظر الناس اسم ربنا الحنين الحلو لما جه المسيح يحبب ربنا في الناس قال لهم ربنا ده أبوكم السماوي أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية قعد يحبب الناس في ربنا أتريد أن تقدس اسم الله حبب الناس في ربنا اديهم صورة عن ربنا الطيب عن ربنا الحنين عن ربنا اللطيف عن ربنا الأب عن ربنا الراعي عن ربنا القادر على كل شيء المعطي كل أحد اللي صحيح هو ساكن في السماء لكن ناظر للمتواضعات التي على الأرض أعطيهم الرجاء أعطيهم الحب اللي في ربنا الله اللي هو محبه بهذا يتقدس اسم ربنا عند الناس والناس يحبوا اسم ربنا ويحبوا يذكروه لكن ما تصورش ربنا ماسك كرباج وقاعد يقود الناس قصاده ربنا لاقي جهنم فاضي عايز يملاها لا ربنا مش كده فيما تتكلم عن الله الحنين ده نوع من انك انت بتقدس اسم الله على الارض أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني اديتهم فكرة جميلة عن ربنا أترى كان الملاك المبشر بيقدس اسم الله لما قال ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب ولد لكم اليوم مخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم انا اول ما اعرف ان اسمه مخلص وانه بيخلص شعبه ابقى فرحان بربنا وباسم ربنا واقول له صحيح يا رب اسمك حلو انت المخلص انت المخلص الطيب اللي جاي ترفع الحمل عننا مش تحط حمل فوق اكتافنا عشان كده السيد المسيح كان بيتضايق من الكتبه والفريسيين الذين يحملون الناس احمال عشرة الحمل عشان يخافوا من ربنا لا احنا مش هنخوف الناس من ربنا ابدا ربنا ده طيب وحنين ولطيف ومفيش احلى من كده حلاوه ونقول له انك انت اسمك حلو ومبارك في افواه قديسيك اسم الرب برج حصين يلجا اليه الصديق ويتمنى ده ربنا ده الحضن الواسع اللي انت تلتجئ اليه هو البرج الحصين اللي كل ما يهجم عليك الاعداء تدخل جوه وتجد نفسك مستريح ومبسوط ولذلك في كل ضيقه تقول يا رب في كل نعمه تقول يا رب في كل حياتك تقول يا رب تبتدي يومك باسم ربنا وتنهي يومك باسم ربنا واسم ربنا يتابعك وانت رايح وانت جاي وانت نايم وانت صاحي وانت بتصلي وانت بتاكل وبتشرب اسم ربنا على كل حاجة أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك اتفضل صلي ليتراءف الله علينا ويباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين ولدت الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذا الصوم المقدس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بكريستوس بالنور آمين يا يسوع اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك ونجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأنه الخميس محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون